بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية
انا بتكلم على قضية ايه لما تبقى حريص على ربنا لا يمكن يضيعك بس يرى منك ان انت عايزه يرى منك ان انت فعلا مهموم عايز الخير عشان كده سيدنا ابو بكر بيقول له ايه يا رسول الله ما على من دعي من هذه الابواب من ضروره ده هيبقى مرتاح جدا واحد تمن ابواب واقف كده انت وتمن ابواب الجنه بينادوا عليك فلان انا فلان فلان فلان اسمك بيتندي من الابواب الثمان تدخل منين فابو بكر الصديق يقول ما على من دعي من هذه الابواب من ضروره فالرسول يقول له انت منهم زي عكاش جنه بغير حساب الله والله جميله او جنه بغير حساب اللهم ارزقنا الجنه بغير حساب يا رب اللهم اكتبنا ممن يدخل الجنه بغير حساب عكاشة انا قال له انت يلا مين عايز مش باين الجمع بين خيرين من الاعمال العظيمه عند ربنا الجمع بين شرين من الاعمال التي تمنع الهدايه قال الله ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم ان الذين كفروا وايه وظلموا وعشان كده مقولة ليس بعد الكفر ذنب غلط لا بعد الكفر ذنوب ودي من الايات اللي استشهد بها العلماء على أن الكافر مكلف بفروع الشريعة مثل قول الله عز وجل أيضا إنما النسيء زيادة في الكفر ففي كفر وزيادة في الكفر كفر وزيادة في الكفر الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا فلذلك الكافر سيسأل عن الصلاة والصيام والزكاة والحج سيحاسب على النظر إلى المرأة المتبرجة الكافر محاسب بكل هذا وهذا أحد قولي العلماء وهو الراجح إن شاء الله لذلك تجد الإنسان اللي يزني وفي حليل جاره ذنبه أعظم من اللي يزني في امرأة أجنبية تلاقيه اللي يظلم ويظلم قريبه ذنبه أعظم من ظلم الغريب لأنها جمع شرين ظلم وقطيعة رحم زنا وأذى جار ده تمتنع عليه الهداية تمتنع منه الهداية اللي يجمع بين معصية وصد عن سبيل الله اتنين مع بعض تمنع عنه الهداية أيضا من الأسباب التي تمنع الهداية الجدال بجهل قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق الجدال بغير علم يمنع الهداية للحق ولذلك الإمام الشافعي يقول ايه والله ما جلست لمناظرة إلا ما باليت أن يظهر الله الحق على لساني أو لسانه لما أعود لمناظرة أنا أظهر في مسألة أناقش في مسألة أجادل في مسألة يبقى أنا ما عنديش مشكلة إن هو اللي يقول ولا أنا الأول ده أنا لو عرفت دليل اللي هو بيقول عليه أقول له على الدليل هو ده الجدال بحق أما الجدال بباطل للأسف الشديد جدال بجهل ومن الناس من يجادل في الله بغير ايه بغير علم بغير علم لسه اول امس احد الاخوه يقول لي في موقع على البلتوك مش عارف في اساوسه داخلين وبي... ومناظرات فانا هخش اناظر تناظر بايه هذا الكلام يضل عن سبيل الله يصد عن سبيل الله اياكم وهذه المواقع ولا تدخل ولا تناقش يقول اصل في ناس ضعاف وبعدين الناس بتفتن ما تروحش او انت من الضعاف اللي بتفتن الناس انت لان ال... اذا كان اهل باطل وناظرهم ضعيف فغلبوه يفتن الاخرين صح ولا لا لذلك لا تدخل ولا تظن ان انت قوي ولا تجادل ولا لك علاقة بالموضوع ده من اصله نهائيا إنما ينبغي أن تتعلم ولا تجادل إطلاقا أيضا من الأسباب التي تمنع الهداية عدم اليقين انعدام اليقين قال سبحانه إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله في سورة النحل إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لله عز وجل في خلقه آيات وفي الكون آيات وفي النفس آيات أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم آيات آيات ولذلك قضية التفكر انك محتاج فعلا تتفكر في آيات الله وانا عايزك تتفكر في آيات الله سبحانه في نفسك وفي حياتك تجد آيات بس المسألة محتاجة ايه محتاجة تأمل اي أيوة والله لو قعدت كده تستعرض شريط حياتك انك كنت في مدرسة ايه واصحابك ايه وبعدين بقوا ايه وبقيت ايه والعملية مشيت ازاي وجت تجد آيات آيات لله في حياتك اتجوزت مين واتجوزت ازاي وايه اللي حصل والولاد ايه والجيران ايه آيات ابوك مين وامك مين وازاي ايات بس احنا مش عارفين مش فاضيين نتامل في نعم ربنا علينا ستجد ايات اليقين بالايات ديك للاستفاده منها في توظيفها للوصول لربنا سبحانه وتعالى هدايه الاعراض عن الايات والغائها من موانع الهدايه قلت لكم قبل كده واحد خارج من بيتهم ومواعد واحدة عشان يروح في حرام فأول ما يخرج يسمع الراديو العربية يقول والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة راح قافل الراديو مشي بعد شوية فسمع واحد بيقول كما تدين تدان فبرضه ما عبرش الآيات وفضل ماشي لحد ما يلاقي واحد في وشه بقى يقول له انت رايح فين يا حمار كده في وشه بس لو تلاحظ وتركز هتلاقيها كتير في حياتك كتير في حياتك مواقف فعلا آيات ربنا سبحانه وتعالى يوريك آيات بعينيك بس انت مش معتبر بالآيات فلا تهدى هذه موانع الهداية فتعالوا سريعا ولا طولنا كده ما انتوا زهقتوا من القعده اصلا لنعرف سريعا صفات المهتدين اللهم اجعلنا من عبادك المهتدين صفات المهتدين اول صفه من صفات المهتدين تعظيم امر الصلاه قال سبحانه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم اول علامه من علامات المهتدين تعظيم امر الصلاه لذلك الامام احمد يقول كده في كتاب الصلاه يقول ايه يقول اذا اردت ان تعرف قدر الاسلام في قلبك فانظر الى قدر الصلاه فانما قدر الاسلام بقدر الصلاه الصلاة اللهم ارزقنا إقامة الصلاة كما تحب الصلاة تعظيم أمر الصلاة ولذلك تجد اللي بيفرط في الصلاة ومن ضيعها فهو لسواها ايه لسواها أضيع تعظيم أمر الصلاة أيضا من صفات المهتدين ثبات القلب عند ورود الخلاف احنا في زمن فتن اللهم نجينا من الفتن يا رب فتن كتير عماله تعرض علينا وزي ما بقول لك كده تقعد تسمع راديو تسمع اجابه اسئله عجيبه عجيبه الشكل وكثير مثل هذا المهتدي تلاقي دايما مطمن قوي للحق اللي هو عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأن إليه الصدر وسكنت إليه النفس والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس شوف قول سيدنا إبراهيم سبحان الله كان الإمام الذهبي بيتكلم في سيرة رجل اسمه أحمد السرماري السرماري أحمد السرماري ده شيخ الإمام البخاري وكان مقاتل عظيم جدا وكان لا يقاتل إلا بطنب خيمة عمود خيمة والعجيب ان يقول ايه الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء كان يحمل عمود الخيمة في كمه شايل عمود خيمه بجيبه حاجه عجيبه جدا انتوا عارفين عمود الخيمه ده قد ايه 2 متر مثلا يعني قولوا كان 18 من والمن رطلين يعني كان وزنه 18 كيلو السيف بتاعه تقله كم 20 كيلو الشاهد ان الامام الذهبي في يقول وقصه هذا الرجل تشرح الصدر فقلت سبحان الله والله ذكر أولياء الله دائما والله يشرح الصدر سيدنا إبراهيم شو بيقول ايه قال أتحاجوني في الله وقد وقد هدان أتحاجوني في الله وقد هدان الله لو انت هتناقشوني في ربنا ازاي ده اللي هداني هي كده النهارده بيقول لك مين اللي قال ان الاغاني حرام مين اللي قال قلت له ربنا اللي قال فين ده الآية في سورة لقمان شوف أنا خايف إزاي وهو بيزعق في سورة لقمان مين اللي قال ان الآية دي في الغناء سيدنا عبد الله بن مسعود قال طيب مسألة تحتاج بقى مراجعة شوف لما يبقى معاك دليل المسألة انت بتناقش في ايه المسألة مش محتاجة مناقشة منتهية على هذا فقس قيس كل الامور ما يبقى معاك الدليل قال الله وقال الرسول تبقى بمنتهى القوة أتحاجني في الله وقد هدان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الآية العظيمة بتاع سورة البقرة دي اللي احنا مش عارفين نحفظها أبدا يجي عشرين سنة دلوقتي نغلط فيها الله يرحمه شيخنا الشيخ محمود يا ما مدينا عليها وبرضه مش حافظينها صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي دي ثبات القلب عند ورود الخلاف انشراح الصدر للحق عند كثرة الطرائق ثلاثة من صفات المهتدين الاقتداء دوما بالمهتدين قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قال تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون سبحان الملك اتباع المهتدين تلاقي المهتدي دايما ماشي ورا المهتدين يقول لك عبد الله بن مسعود يقول لك عثمان بن عفان يقول لك معاذ بن جبل ابو موسى الاشعري دايما يجي ورا المهتدين ورا المهتدين ايضا من علامات الهدايه وصفات المهتدين استشعار نعمه الهدايه دوما وتعظيمها تلاقيه دايما حاسس ان ربنا هداه ويشكر ربنا على النعمه دي قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا قال تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة قال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي دايما تلاقي حاسس بنعمة الهداية دايما بيتكلم عن الهداية دايما عايش الهداية دايما بيشكر ربنا على الهداية دايما نعمة الهداية متألقة في وجدانه ومخليها حاسس بيها ايضا من صفات المهتدين كثرة ذكر الله واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين اللهم ارزقنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقالوا الحمد لله الذي الذي هدانا لهذا كثرة ذكر الله أيضا من صفات المهتدين حسن الظن بالله وصدق التوكل عليه الله يرحمه رحمة واسعة ويحسن إليه شيخ من مشايخ أبو معاذ عليه رحمات الله وبركاته لما كان تحصل أزمة كده و... و... و... و... يبقى في خوف من بلاء ولا شيء يقول يا ابني ده ده كان في أكبر من كده وربنا نجانا منه وفي أشد من كده وربنا رفعه وكان في اعظم من كده يا دي بسيطه دي حسن الظن بالله مهتدي حاسس بكده لك ولا يهمك ربنا كريم قالوا وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا قالوا ايه وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا قال لا ربنا هدانا ما نتوكلش عليه ليه سبحان الله عشان كده لما الكفار فصلوهم قالوا لهم ايه لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم هي دي نفس الآيات سياق الآيات حسن الظن بالله تلاقي المهتدي حسن الظن بالله اللي مش مهتدي بقى عنده شوية سخنية يقول آه حمى مش عارف حس بحاجة كده ورم صار آه مغص كلى يا عم ارحم احسن الظن بالله ده كريم وعفو ورحيم لكن لا ليست هذه الا للمهتدين من صفات المهتدين التفرد بفعل الخيرات قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا خاشعين وأوحينا إليهم فعل الخيرات سبحان الملك قال لي مرة انه حس كده ان حاجة بتقول له قوم اخرج قام خرج ركب العربية يمشي كده مقفولة يمشي كده مقفولة ينزل كده طب اروح فين لحد ما وصل لباب فقير محتاج مستني عون الله ورحمته اوحينا اليهم فعل الخيرات اذا كنت من المهتدين يبقى ربنا يفتح لك ابواب خير تتفرد فيها وتكون فيها ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى من صفات المهتدين انشراح الصدر اللهم اشرح صدورنا للخير قال سبحانه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره يشرح صدره شرح الصدر نعمة ولا يقدر عليها إلا الله وقد تجد الرجل يضحك ملء فيه وصدره في غاية الكآبة والإغلاق شرح الصدر نعمة شرح الصدر رحمة شرح الصدر كرم وفضل من الله أن يشرح الله صدرك تبقى الدنيا منوره بس هو ده المعنى تحس نفسك لما يبقى الصدر منشرح انك في غاية السعادة والهدوء والسكينة والراحة والامان مفيش قلق ولا زهق ولا تعب ولا ضيق ولا كدر ولا هم ولا حزن اللهم ارزقنا شرح الصدر فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره من صفات المهتدين طيب اللسان وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد المهتدين لسانهم حلو على طول كده تلاقي لسانه حلو لسانه بينقط عسل كلامه طيب وكلامه جميل أخيرا التبرؤ من أهل الضلال من صفات المهتدين أنهم على مفاصلة مع أهل الضلال قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين هي دي تبرؤ من أهل الضلال والتباعد عنهم وعدم استسلام لهم ولا إجابتهم ولا طاعتهم ولا موافقتهم ولا إعانتهم ولا مسايرتهم صفة المهتدين هم في شق وأهل الضلال في شق آخر لا يستطيعون أن يوافقوا هذه صفات المهتدين سردا تعظيم أمر الصلاة ثبات القلب عند ورود الخلاف الاقتداء دوما بالمهتدين استشعار نعمة الهداية وتعظيمها كثرة ذكر الله وشكره حسن الظن بالله وصدق التوكل عليه فعل الخيرات المتفردة شرح الصدر طيب الكلام التبرؤ من أهل الضلال عشر صفات أنت منهم اللهم اجعلنا من عبادك المهتدين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين كل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك